نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فاللهم جزه عنا خير الجزاء اللهم احشرنا برحمتك في زمرته واجمعنا في الجنة في رفقته اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تستعملنا في نصرة حبيبك محمد وفي أن نبلغ وأن ننشر سنته في الأرض اللهم بصرنا بالحق الذي يرضيك وارزقنا العمل بما يرضيك أنت ولي ذلك والقادر عليه اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك يا رب العالمين واجعلنا صادقين مخلصين مخبتين أحبابي في الله ينبغي على العاقل والمسلم دائما ينبغي أن يكون عاقلا ينبغي على العاقل أن يستثمر الحدث وأن يستغل الواقع بحيث يحقق أفضل مكاسب إن ربنا عز وجل حينما سبت أمنا عائشة رضي الله عنها من رأس النفاق والكفر عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله أنزل الله عز وجل في كتابه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم فرب ضارة نافعة حقيقة الإساءة الأخيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تتعلق بالفيلم المسيء خاصة حركت مشاعر المحبة في أفئدة رجال وشباب ونساء أمة الإسلام وجعل الكل يفكر بصدق وإخلاص أريد أن أنتصر للنبي ماذا أفعل يتساءل ويتأرق مضجع الكثير يسب النبي وأقعد هكذا لا أفعل شيئا لا أقدم شيئا يود الكثير أن يكون باطن الأرض خير له إن لم ينصر حبيبه صلى الله عليه وسلم وأنا أجلس معكم يا أحبابي إخواني وأخواتي هذه الجلسة نفكر مع بعضنا وأنا أدعو كل مسلم غيور وكل مسلمة غيورة أدعو كل مسلم يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكل مسلمة تحب نبيها صلى الله عليه وسلم أن يشاركونا الرأي والمشورة لنقدم وسائل عملية كيف ننتصر للنبي كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتردد في أذني يحرك قلبي مقالة سعد بن الربيع في آخر رمق في آخر نفس وهو يبلغ رسالة إلى الأمة جميعا وقل لقومي الأنصار إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف لا أدري كيف ألاقي ربي عز وجل في هذا الموقف حينما يسألنا الله عز وجل ماذا فعلتم حينما يؤذى الرسول يوم تجس كل أمة في دياجير الملمة للسؤال عن المهمة هل نصرتم الرسول يوم يأتي الناس وفدا وعظيم القوم عبدا هل ظننتم فيها خلدا وبقاء لا يزول يومها ماذا نقول اغلى من ارواحنا اغلى من انفسنا وابنائنا وامهاتنا منا من صدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يود احدهم ان لو راني باهله وماله يفقد اهله يفقد ابناءه يفقد جميع ماله يفقد جميع ما يملك ونظره واحده على صفحه وجه النبي ترضيه وتطمئنه وهي احب الى قلبه من كل ذلك اجعلنا منهم يا رب يا كل محب يا كل غيور تعالوا بينا نفكر ازاي ننصر الرسول صلى الله عليه وسلم عشان نحل المشكلة لابد أن ننظر إليها بشمولها وكنت بدأت الكلام ده في الحلقة السابقة وقلت لحضراتكم إن أنا لما أتكلم عن الحلول الشرعية الدينية بس ده فهم قاصر احنا في مجتمع جعل لنا مكان يا مصر ده مكانك من المجتمع الدولي اتحط هنا طب متضايقه من الموقف ونظرتكم ليا انت ما تتكلميش ولا حد يفتح بقه لان المجتمع الدولي بيحكم على المسلمين للاسف بيحكم عليهم دفت الامور في ايده ليه مفيش مفيش حاجه ترهبه مفيش حاجه تضغط عليه مفيش حاجة قوة محورية في إيد المسلمين تؤثر على قرارات المجتمع الدولي بقى دي لو أمة لها هيبة ولها قدر كبير كان يمكن أبدا أن تأتي بعض الحكومات وتميع الموضوع تميع الموضوع تقول هي والله حرية تعبير وحرية رأي وحرية فكر كان الكلام ده يمكن أن يقال ممكن الكلام ده كان يحصل ممكن يتجرأ وغد وإنسان وضيع قليل زي كل اللي اتجرأوا على سيد البشر كلهم صلى الله عليه وسلم ويتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة واحدة أنا لذلك أنا بقول وأنا مقتنع قناعة كاملة إن الإهانات دي كلها مش للنبي ده لينا كلنا ده الإهانات دي لينا كلنا لأن لو أتباع النبي عليه الصلاة والسلام يمثلوا قوة محترمة ما كانش يجرأ حد على جناب النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي النبي عايش عشان يتكلموا عليه ده المقصود احنا المقصود الدين والعقيدة بتاعتنا اللي هي مصدر عزنا وشرفنا ومن غير إسلامنا لا نساوي شيء فعشان كده المشكلة دي لازم تتحل لازم تتحل المشكلة دي حلها أنا قلت لحضراتكم ما أرى أن الحلول الشرعية اللي هتكلم عنها طول الحلقة ليست كافية مش هي بس هي مهمة إنما في جانب تاني مهم ليه الأمة في ذيل الأمم في الطب والاقتصاد والهندسة والصيدلة والذرة والفلك وكل العلوم التجريبية ليه الأمة في ذيل العالم هو ده بيت القصيد شيء مهم جدا جدا ينبغي أن نلتفت إليه إحنا أمة ينبغي أن لا نكون درويش أمة ينبغي أن تأخذ بالأسباب كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ بالأسباب وأن يعلى شأن العلم والبحث العلمي وأن يكون هناك علماء كل واحد في مكانه في موضعه عامل طالب طبيب عالم مهندس صيدلي سواء أي كل شخص لابد أن يعرف أنه على ثغر ومهم جدا أن يكون أداؤه على أعلى مستوى أن يشعر كل فرد في أمة النبي أنه مسؤول الطالب ما ينفعش تسيب كليتك ولا تهمل دروسك باسم العلم الشرعي ده كلام ما ينفعش أنت ممكن اجتهد وهات الأول على الدفعة واتعلم علم شرعي برضه واحد بيقول لي مثلا نجيب وقت منين وقت من وقت منين حضرتك هو هو انك تجيب امتياز في الدف في الكليه دي محتاجه ان انت 24 ساعه قاعد على الكتاب لا اظن ابدا لا اظن حتى لو كان كده تعالى قبل الامتحانات بشهر وسيب كل حاجه مفيش اي مشكله اخ من اخواني واحبابي كان في خمسه طب فالمهم كان هناك منهج علمي في مجموعه بيدرس ليها الكلام ده من ثلاث سنين او اربع سنين قبل الامتحان بشهر قلت له يا فلان ده ده نبغه شاطر ممتاز قلت له انا عايز ما عدتش اشوفك في الدروس تتصل عليا اه انما اشوفك ما تجيش اقعد ذاكر انا عايزك السنه دي يا فلان تجيب الاول على الدفعه وفعلا بفضل الله عز وجل عكف على الكتب واجتهد وجاب الاول على الدفعه ومعروف الاول على الدفعه في كليه الطب من غير ما يبقى ابن صنف ابن استاذ ده حاجه يعني قصه كبيره جدا جدا انما هو يستحق عبقري فعلا فانا بقول لحضراتكم احنا مفروض مفروض نمشي بالشكل ده وهو لم في اخ من الاخوه الناس الافاضل وهو طبيب مقيم في الجهاز الهضمي ولو طبيب سامعني دلوقتي لسامع من اهل المنصوره عارف يعني ايه طبيب مقيم في الجهاز الهضمي كان بيذاكر في فتح الباري خلص فتح الباري قراءة وهو طبيب مقيم يعني بيروح في الشهر يومين 28 نبطشية في الشهر تقريبا ففي يعني انت المسألة مش مش بالشكل اللي انتوا فاهمينه ده فاحنا عايزين نقول الاجتهاد بأقصى ما يمكن كل إنسان في مجاله قصرت في أيام فاتت ابدأ من دلوقتي تميز في كل حاجة ده شيء مهم وأنا مش عايز استهلك فيه اكتر من كده في واجب على مستوى الفرد في واجب على مستوى الاسره انت كاسره هو انت المفروض كل واحد ينجو بنفسه ولا المفروض احنا كاسره وكمجتمع دي مساله مهمه نشوف الكلام ده بعد هذا الاتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك يا دكتور غريب وحضرتك جزاك الله خيرا واياكم لو سمحت لي يعني بهاي الملاحظة وهي من باب الواقع يعني الذي نعيشه يا دكتور غريب اتفضلي كيف لنا أن ندافع أو نستشعر هذا
طيب الاتصال انقطع يعني نرجو يعني الاخت تعاود الاتصال حبايبي في الله في حاجه على مستوى الفرد ودي قلتها المره اللي فاتت مستوى الفرد مستوى الفرد اعاده نظري يا اخي في تحقيق شروط ان محمد رسول الله طاعه النبي عليه الصلاه والسلام ده واجب علينا كلنا طاعه النبي في كل ما امر ان انا ادور على كل اوامر النبي وانفذها الانتهاء عما نهى عنه النبي وزجر انك تبتعد لما النبي يقول لك لا تفعل يبقى لا تفعل تصديق النبي في كل ما اخبر تصدق النبي عليه الصلاه والسلام مش تاخد حاجات على مزاجك وتسيب الباقي محبه النبي عليه الصلاه والسلام دون غلو او او افراط الاعتدال في حب النبي عليه الصلاه والسلام الحب بالطريقه اللي ترضي النبي اللي علمنا اياها النبي عليه الصلاه والسلام ايضا النصح لرسول الله ان احنا نبين فضل النبي على الامه كلها واشرت الى كتاب كتاب الدكتور جمال عبد الرحمن رساله محمد صلى الله عليه وسلم كتاب جميل وينفع في المجال ده واي حد في الدنيا ممكن يقراه لوحده تعويد اللسان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احنا عايزين بعد كده كل ما فيش بني ادم يسمع النبي الا ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم معانا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي مع- محمد وعلى آله أما بعد أنا أنيس شعبان من تونس من المونستير ومتعرف الفجور الإلكتروني قبيح أمام الشعوب العربية وكل شعوب العالم وطالب معالي السيد القائد الجنرال المعظم رشيد عمار عز وجل ونصره وطال عمره بتولي رئاسة الدولة وتسلم مقاليد الحكم في البلاد وتعرف الحكومة والمجلس التأسيسي وعد
ما شاء الله الاخ سخن قوي ربنا يبارك فيك آه، طبعا ما سمعتش يعني معظم الكلام يعني انما فهمت الجو اللي هو بيتكلم فيه طيب زي ما قلت آه، اتباع النبي عليه الصلاه والسلام انا بقول يا احبابي شيء مهم جدا يا ايها المسلمون والمسلمات انا عايز النهارده النهارده مش بكره مش النهارده دلوقتي من اللحظه دي كل اخ انتوا بتحبوا النبي انا واثق اقسم بالله انكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عايز من هذه اللحظة كل واحد ياخد عهد على نفسه بينه وبين ربنا انه يطبق سنه من سنن النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو هاجرها ما بيعملهاش. ان كنت حليق التحي. ان كنت مش منقبه انتقبي. كنت مش محجبه تحجبي. القرار دلوقتي ما تخرجيش الا بالحجاب او ما تخرجيش الا بالنقاب. قرار يتاخد دلوقتي. شوف سنه تانية انت هاجرها من سنن النبي عليه على الاقل سنه وانت قاعد دلوقتي وانت بتسمعني دلوقتي انتوا بتحبوا النبي ولا لا انا واثق انكم بتحبوه يبقى اذا يا احبابي ننصر النبي عليه الصلاه والسلام باتباع سنته احنا عايزين قرار قوي قرار محب محب للنبي عليه الصلاه والسلام تنصر النبي ازاي اهم حاجه انك تتابع سنه النبي عليه الصلاه والسلام ناس قبلكم جاهدوا في الله عز وجل حق جهاده حتى يعلو سنة واحدة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كل سنة من السنن اللي انتوا شايفينها دي كلها ناس اتبهدلت عشان السنة دي تستقر في أمة النبي عليه الصلاة والسلام وكان عمر بن عبد العزيز كان يقول وددت أن لو أحيت سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام ولو أن ذلك كان ببعض جسمه أيوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله
أهلا بيك
نعم آه، أود كلمة اتفضل يا أخي.
آه، بعد الصلاة والسلام على أحب الخلق عند الله وعندنا كمان صلى الله عليه وسلم آه، أنا أقول لو لو إحنا يعني عاوزين أو نريد أن ننصر آه، النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش أحسن نصرة له أن نتبع سنته عليه الصلاة والسلام صحيح يعني هذه المظاهرات الذي ها- هذا هذا المشركين الذين فعلوا هذه الصور هذا ليس رسول الله هذا هذه صورة عنده يعني عند هذا الشخص الوسخة في في داخله هذا ليس رسول الله يعني الغيرة التي تقومه في في جميع الدول والله لا لا لا ليس لها يعني قيمة ليس لها قيمة لو أردنا أن ننصره أن نتبع سنته أن نتبع سنته هذه هي أحسن نصرة له جميل فتح أحسن نصرة أما هذه المظاهر يعني الشباب الذين يخرجون ويتظاهرون ويحرقون و و و و و و هذه ليست نصرة ه- هذه ما يريدنه ما يريدنه ش- آه، يعني آه، الأعداء هذا ما يريده الأعداء يعني لو لو نحن نريد أن ننصره نتبع سنته عليه الصلاة والسلام نتبع سنته هذا أفضل يعني لا يغير الله قال الله س- آه سبحانه وتعالى لا يغير لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما في انفسهم صح يا شيخ جزاك الله خيرا حاجة سناء السلام عليكم وشكرا وجزاكم الله خيرا الله يكرمك الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أقول وأقول بفضل الله يقول رب ضارة نافعة يقول ربي عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ففي ظل ما نحن فيه من فوضى واضطراب وما تنخلق له القلوب ولا يكون من إساءة لأشرف خلق الله على الإطلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها فالكل يدين له بالفضل فقد حمل إلينا عقيدة ومنهج يخرجانا من الظلمات إلى النور وقد لاقى ما لاقى من الأذى ما لم يقدر على حمله أعتى الرجال فعلينا جميعا أن يراجع كل كل منا حساباته مع نفسه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شراء ولا ندم يوم ينفع الصادقين صدقهم فلنبدأ ولا نيأس فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون متذكرين قول ربي عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأيضا إن الله لا يغفر لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهناك بركة في كل وقت في كل شيء في الصحة وفي في الفهم و- ولا حجة على أحد هناك بركة هناك بركة هناك بركة اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأفعالنا وصحتنا بما يرضيك عنا يا رب العالمين وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا طيب ايوه ام عامر بس انا ارجو يعني من ال ايوه السلام عليكم ام عامر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك انا دكتور ارجو غريب.
بس أسألك يعني بعد ايه اتصال.
باختصار آه، نعم أي آه، اتفضلي.
فضل فاضل يعني آه، أتكلم من باب الواقع لأنه عايشه يعني هناك آية أجدها في القرآن الكريم يعني يقول فيها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لنا نحن أنفسنا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره شيخنا الفاضل يعني ليس كل منا يدعى هذه الآية نصب أعينه هل قام بهذه الآية حقا أم لا؟ يعني الكثير منا بصراحة اجتماعنا أصبح لديننا إلا من, إلا من رحم ربي ليس من باب التشاؤم ولكن من باب يعني ما نراه في باب الواقع الذي يحل علينا يعني أصبح حتى هذه الآية فعلا هي الفيصل فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى مصداقيتنا مع الله سبحانه وتعالى كل شيء أصبح أصبحنا نفضله على على حكم الله إلا من رحم ربي نعم. انتماء لهذا الدين اصبح ضعيفا بسبب ثقافتنا ولساننا الذي نعتز بثقافه الاخر بلسان الاخر بملابس الاخر بكل شيء من الاخر وابتعدنا عن ديننا وعن منهجيه رسولنا صلى الله عليه وسلم كل فلله العزه ولرسوله المؤمنين ان شاء الله ان يعيدنا الى ديننا عوده جميلا والله غالب على امره فسيكفيكهم الله سبحانه وتعالى ربنا يدافع عن هذا الدين ولكن نحن الذين الا يعني ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها هذا والله جزاك الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اؤكد على اللي قالته اختنا الفاضله كان في الاندلس ابن خلدون اول ما شاف شاب يتزيى بزي مش زي المسلمين يعني المسلمين لهم هيئة ولهم طريقة معروفة منتشرة وسائدة أو أم أول ما لبس لبس الفرنجة لبس مختلف طبعا الوضع الايام دي الوضع ما بنقدرش نميز اصلا ما فيش حاجه اسمها لبس يميز الكل بقى بقى زي بعضه انما كان زمان في تمييز يعني مثلا تخيل ان كل المسلمين لهم زي مثلا القميص الجلابيه مثلا وده فجاه قام لابس لبس بعيد خالص فابن خلدون أشار إلى هذا الشاب وقال هذه أولى أمراض ضياع الأندلس ليه ابن خلدون قال كده؟ لأن الشاب ده ما عملش العمل ده إلا أن اتحقق فيه حاجة خطيرة جدا جدا أنه فقد الثقة في فضل الإسلام وأعطى ثقته لما عند غير المسلمين يعني صار في داخله بيفضل غير الإسلام على الإسلام ودي مسألة خطيرة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام نريد أن نعلي متابعتنا للنبي عليه الصلاة والسلام وأن ندعو الناس جميعا إلى السنة قلت حاجات كتيرة جدا جدا بالنسبة لما يتعلق للفرد حب الصحابة وحب العلماء وتسخير مالك وتسخير ألمك لو لك مقالات بتكتبها وحاجات كتيرة جدا جدا أنا عايز أدخل النهاردة أحبابي في الله على مستوى الأسرة على مستوى الأسرة ده شيء مهم جدا مستوى الأسرة الأسرة دي فيها أب وأم وأبناء وبنات هي دي الأسرة ده ده ده دي الصورة الش... ال... ال... العامة مسؤولية على كل فرد في الأسرة لا سيما الأب والأم مسؤولية كبيرة جدا جدا إزاي أنا قلت كل فرد في الأسرة لأن لو الأب والأم مقصرين والابن ملتزم أو البنت ملتزمة لابد أن اللي التزم واللي عرف طريق ربنا وعرف حب النبي عليه الصلاة والسلام ياخد بإيدين الكل ويكلم الكل ما ينجوش بنفسه احنا عايزين النظرة دي تتغير ولذلك أنا بدعو كل إنسان التزم واتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يركز قبل أي حاجة في معاملة الآخرين حسن الخلق حسن الخلق الذي به نأسر القلوب وده هدي ربنا هدي نبينا وأمر ربنا سبحانه وتعالى فأنا بقول للمسؤولين عن الأسر كل أب وكل أم اهتموا بأبنائكم وربوا الأبناء على حب النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام تجيبوا حاجات كده تعرفوا السنن وتعرفوا أبنائكم دي حبايبي سنة من سنن النبي نعملها مش نربي أبنائنا للحاجة دي سنة ما نعملهاش لا احنا نتربى أن هذا الشيء سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ينبغي علينا أن نعملها لو لم يكن في ذلك إلا حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام لكفى يبقى الناس كلها نربي أبنائنا على حب النبي والاستنان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وكلما نسمع اسم النبي لازم البيت كله كبير وصغير يصلي على النبي علم طفلك اللي سنه ثلاث سنين يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام علموه الصلاة على النبي تقول له مثلا ربنا فين في السماء النبي اسمه ايه محمد قول يا حبيبي صلى الله عليه وسلم قول يا حبيبتي صلى الله عليه وسلم هيقولها مكسرة بس يقولها أو عليه الصلاة والسلام المهم يا أحبابي نربيهم على حب النبي والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اتنين تخصيص درس أسبوعي في سيرة الرسول حضرتك كده تجيب درس كتاب في السيرة اختصار الرحيق المختوم مثلا ونقعد من أول ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام نقرأ كل يوم صفحتين مع بعضنا أو صفحة زوجتك أنت وزوجتك وأبنائك وتقعدوا تقرأوا وتشرح لهم أو يا سيدي ابسط يا عم أخيرا بقيت شيخ أهو دي حاجة عظيمة جدا جدا وشيخ في إيه بتتكلم عن حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام و- وإن كان مثلا الأب مش مقصر يبقى الأم تعمل جلسة مع أبنائها وبناتها وتعرفهم سيرة الرسول بحيث نعرف كل حاجة كل كبيرة وصغيرة ده بنع- الناس بتعرف كل حاجة عن لاعبي الكرة وعن الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات الأحياء منهم والأموات نعرف كل ده وما نعرفش عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نربيش أبنائنا على حب رسول الله ومعرفة كل حاجة تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة تخصيص درس أسبوع لتعلم شمائل وخصائص وصفات النبي صلى الله عليه وسلم زي كتاب شمائل النبي يعني خصائص النبي للترمذي على سبيل إن نقرأ بس حديث ونعلق عليه نشرحه نفهمه يبقى عرفنا معلومة من خصائص رسول الله درس لتعلم سنة النبي سنة في الطهارة سنة في الوضوء سنة في الصلاة سنة في الصيام سنة في الأكل سنة في السواك سنة في الشرب الأكل باليمين والشرب إلى آخره نتعلم كل يوم سنة ونجيب فيها أحاديث أو حديثين ونعرفها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام خمسة تشجيع الأبناء على حفظ الأذكار ونحاول نفهمها حفظوهم الأذكار سيد الاستغفار أصبحنا وأصبح الملك لله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته حفظوهم الأذكار أبنائكم تانية ابتدائي أولى ابتدائي قبل الابتدائي يحفظوا يقولوا طب نعمل إيه جلسة والأب يقعد يقول والأبناء يكرروا وراه اوعى تقول لي بقى دي مش بدعة لا يا حبيبي مش بدعة لأن دي جلسة للتعليم بنعلم العيال الصغيرة أذكار النبي وهدي النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما يحفظوها اوعى تتخيل ان دي حاجة صعبة عليهم ده بالعكس ده يحفظوا اكتر منك واحسن منك كمان ستة ودي حاجة مهمة جدا تجيبوا حاجة كده اسمها الحصالة آه، حصالة موجودة او كرتونة او علبة او اي حاجة او حصالة بجد والعيال يحطوا من مصروفهم كل يوم او كل اسبوع ما تيسر تتحط الحصالة دي في ايه هنصرفها في ايه في تطبيق سنة من سنن رسول الله في تطبيق امر من اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو هنشتري بيها مطويات اذكار ونوزعها على الناس لو نجمعها ونديها المس- ليتيم نكفله كما قال حبيبنا انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ويبقوا عارفين ان هم بيصرفوا على الناس اللي ماتوا وما لهمش اب او ام والتربوا في قلوبهم الرحمة والشفقة بإخوانهم وأخواتهم المسلمين يتربوا على المعاني دي العطف على الفقراء العطف على الضعفاء احنا بنجمع يا حبايبي الفلوس دي عشان نديها اللي ملوش أب أو أم أو تقول له بأي لغة أنت بتقولها اللي ملوش بابا أو ماما زيكم نجمعها ونديها له خدتوا بال حضراتكم اذا احبابي في الله دي هت- هتحط جواهم وانتوا عارفين احنا بنعمل كده ليه لان حبيبنا النبي عليه الصلاه والسلام امرنا بكده ولما نعمل كده ندخل مع النبي الجنه العاليه قوي ايوه يا احبابي نربي ابنائنا على حب النبي عليه الصلاه والسلام إن العيال هتتربى على حب النبي العيال هتتربى على الرحمة بال- بالناس الرحمة بالفقراء الرحمة بالضعفاء العيال هتتربى على خلق الإيثار الإيثار العيال هتتربى على الكرم ينشأ مجتمع مجتمع مسلم نموذجي كما أراد الحبيب صلى الله عليه وسلم حاجة تانية كمان تربية الأبناء على استخدام الأمثال النبوية في المواقف المختلفة زي إيه؟ زي مثلا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين يعني مثلا الولد كل شوية ي- يغلط نفس الغلطة تقول له يا حبيبي لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين يعني إيه؟ يعني المفروض المؤمن يبقى صاحي لنفسه شوية ما يغلطش نفس الغلطة ما تقعش في نفس المشكلة انت عارف اللي اللي قال لنا النصيحة الحلوة دي مين حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم و- وبرضه في مثل مشهور المؤمن كيس فطن يعني ذكي وبيفهم الحقيقة دورت على اللفظة دي فوجدت الحديث حديثا موضوع خدتوا بال حضراتكم يعني دي للفائدة وفي اتصال السلام عليكم
يا شيخ الو أيوة السلام عليكم وعليكم السلام شكرا يا شيخ جزاك الله خيرا وإياكم يا أختي والله يا شيخ انا عايزه اقول لك حاجه ممكن اتفضلي
والله يا شيخ احنا استخسرنا دين الاسلام في انفسنا عشان كده الغرب استهبل بينا وعمل فينا زي ما هو عايز والله احنا ضيعنا شيء اول حاجه نحن اللي استخسرنا فينا النبي والرسول تجينا مش يعني مبين مش- قصرنا في قصرنا في القيام بالإسلام نعم قصرنا في القيام بشرع قصرنا الإسلام نعم.
شكرا انت قلت القول الصحيح نحن قصرنا في دين الاسلام وفي كيات نبينا صلى الله عليه وسلم يا شيخ مم.
والله انا بحكي عن نفسي مش بحكي عن عن الجميع انا واحده من البنات ولا هكا مقصرة كتير قوي والله يا شيخ تعبانة في حياتي مش عارفة أعمل إيه الذنوب من الآن حوطاني من كل جانب ما أعرفش أقول آه، دلوقتي آه، بعز في نفسي لما ح- جرت الحادثة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما غضتني عمري وبكيت صح ما قلت بالذنوب تاوعنا الذنوب حناني أذنبنا عشان كده يقالنا كده والله يا شيخ أسأل الله وأنا أن يتوب بتدعي يا علينا شيخ وعليكم.
والله أنا محتاجة للدعاء وجزاك الله خير.
وإياكم.
وجزاك الله شكرا وإياكم.
واسمح لي يا شيخ والله أنا تعبت الله جزاكم الله خير آه، أنا أنا آه، بقول حاجة مهمة جدا إنما طبعا م- مش معقول هنعيد الحلقة اللي فاتت أنا بقول ذكرت شيء مهم جدا إن من أهم وسائل الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم إن كل عاصي يتوب اللي عايز ينصر النبي يتوب من الذنوب والمعاصي وانا بقول للاخت والمس فيها حبها للنبي صلى الله عليه وسلم بقول يا اختي في الله الاخت المتصله اخيرا بقول لها استغلي حرقة قلبك دي ل- ل- لإيذاء هؤلاء للنبي عليه الصلاة والسلام أو لسبهم لرسول الله وتوبي إلى الله عز وجل لينصر الله نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه ما نزل البلاء إلا بذنب وده من أشد البلاء وما رفع البلاء إلا بتوبة ونسأل الله عز وجل أن يكشف الكرب وأن يخرس كل لسان آه، يسب النبي وأن يشل كل يد تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا يا احبابي من الحاجات المهمه أي طيب المهمه دي نشوفها بعد الاتصال السلام عليكم ابو عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخنا اهلا يا ابو عمر ازي حضرتك بارك الله فيك و... والشيخ كلهم ربنا يكرمك يا اخي وبارك الله في في قناة الرحمة امين امين آه، بنقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطو يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا شيخ المسلمون المسلمون قصروا في دينهم لا والله يا شيخ لو المسلمون مسلمون بحق ما كان اي حد من يعني يعني غير طبعا.
المسلمين استهزأ بحبيبنا صلى صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم طبعا وقدوتنا وقدوة المسلمون جميعا صلى الله عليه نسأل وسلم الله عز وجل يا رب يا رب من أراد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره آمين.
يا الله امين يا رب من أراد برسولنا بسوء فاجعل كيده في نحره امين واسأل الله أن يخفف عنا البلاء امين وعن المسلمين جميعا آمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه السلام عليكم اتصال اخر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أسأل الله أن يبارك فيك فضيلة الشيخ ربنا يبارك تفضلي يا فيك أم ويجزيك حنان.
عنا خير الجزاء وبشكر قناة الرحمة على هذه الحلقات المكثفة عن رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه والله وسلم.
ما أعطناه حقه رسول الله صلى الله عليه وخ- وسلم خير البشر كان رحيما بالإنسان والحيوان والطير والله والشجر والحجر فلو عرفوه ما أهانوه وهو ده فعلا احنا عايزين ضمن صوت لصوت حضرتك ان هي اول خطوه ان احنا ابنائنا نعلمهم آه، المبادئ اللي الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لنا بالاحاديث اللي هي فعليه وهي مبادئ اقامه حياه كامله سبحان الله العظيم بعدنا كثيرا وعايزه اقول تاني نصيحه عايزه أ- اناشد كل اخت وكل اخ يعلم اللغه الانجليزيه الالمانيه الفرنسيه ترجم ولو حديث واحد جميل.
من من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تؤثر آه، يعني انشرها في كل مكان يعني انا اعرف ان في ترجمات كثيره وصلت فرنسا ف- ففي نسبه مسلمين في فرنسا عاليه جدا فانا بناشدهم بالله عليكم من يعلم في الاسبانيه الالمانيه هاد- دوركم ده ان ربنا سبحانه وتعالى يسالكم عن اللغه اللي انتوا دلوقتي لو بتحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم عايزين ترجمه عمليه على على ارض الواقع ان احنا نشتغل بجد مش آه، فعلا يا يا حبيبي يا رسول الله ودموع فقط لا افعال افعال على ارض الواقع فعلا يعني حتى احنا قلنا إن لو هنحفظ اولادنا حديث واحد كل يوم لو هنتكلم مع جيراننا عن عن مبادئ الرسول الاحاديث بتاعتها ونطبقها ان شاء الله وربنا يعيننا عن ذلك وانا عارفه ان ربنا سبحانه وتعالى ورا كل م- محنه في منحه واحنا تجمعنا وحابين وما زاد هذا ال- ما قاله ال- ال- القردة والخنازير ما زادنا والله الا حبا وشدا وشوقا للرسول صلى الله عليه وسلم وزادنا همه ورفعه وعايزه اقول لحضرتك ان احنا بقى عندنا همه عاليه قوي لل- لل- للاستجابه بنسمع منكم وعايزين نطبق فعلا ان شاء الله على ارض الواقع واسال الله ان يجزيكم عنا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا آه، ال- ال- آه، رقم ثمانية في آه، على مستوى الأسرة وده حاجة يعني مهمة جدا جدا ل- للرجال جميعا اقتداء الأزواج برسول الله زوجا صلى الله عليه وسلم طبعا دي كلمة متعبة متعبة للكتير يعني كل زوج يعامل زوجته زي ما النبي كان بيعامل أزواجه صلى الله عليه وسلم ما تقوليش صعبة ما فيش حاجة اسمها صعبة ده هدى النبي عليه الصلاة والسلام وطبعا أنا يعني في الوقت نفسه أريد من كل زوجة أنها تعين زوجها يعني هو يعملها بالإحسان تقابل الإحسان بإحسان عشان يعان على أنه يطبق هدي النبي عليه الصلاة والسلام هدي النبي من الشفقة والرحمة واللين وعدم العيب وعدم الانتقاص والاحترام مسألة مسائل خطيرة يا أحبابي الاحترام والتقدير بالكلمة بالهدية بالابتسامة بالتحية آه، آه، وأيضا كان النبي في مهنة أهله مش, مش كبيرة أبدا أبدا إنك تساعد زوجتك في أي حاجة مش كبيرة أبدا بل بالعكس ده أنت تثاب على كده ثواب مضاعف لأنك فيها رحمة في قلبك بزوجتك عشان كده بتساعدها فيه اهتداء بهدى النبي عليه الصلاة والسلام في إقامة سنة يعني شبه مهجورة يعني في حسنات كتيرة جدا جدا في التصرف الواحد ده يعني عايزين الأزواج يبدأوا يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام زوجا بالحاجات الإشارة السريعة التي ذكرتها تسعة انتقاء الأفلام الكرتونية الهادفة اللي بتتعلق بالسيرة بالذات عشان الأطفال أفلام كرتونية بتعرف الناس مواقف من السيرة بتحفظ الناس بتعرف الناس أخلاقيات جميلة من أخلاقيات النبي عليه الصلاة والسلام تعرف الناس حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم آه، آه، آه، اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم والحاجات دي كتيرة بفضل الله عز وجل عشرة ودي آخر حاجة هقولها على المستوى الأسري وضع مسابقة أسرية في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بس مسابقة يا أيها الآباء والأمهات مسابقة لها جوائز وجوائز مرضية والجوائز المرضية دي بتختلف يعني في عيال يرضيها في أسر يرضيها تجيب له قلم و... وفي ناس ما ينفعش تجيب له علبة ألوان مثلا وفي ناس يقول لك لا أطفال يقول لك لا جايزة يبقى فلوس والفلوس دي ممكن 10 جنيه تمشي وفي تاني اطفال لا مسابقه دول 100 جنيه مش هندخل وفي اكتر من كده فكل واحد يحدد على حسب همه عياله ويعمل مسابقه يذاكروا حاجه وبعدين تمتحنهم فيها تسالهم فيها تقول لهم ال- ال- ال- الورقتين دول اقراهم وبعدين اسالكم فيها سن ابتدائي سن اعدادي سن ثانوي دي امور مهمه جدا جدا نقسم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما قعدنا دروس كتيرة فيها تقول لهم طب أنا هعمل لكم مسابقة في الشوية من ال- من البعث من ال- من موت النبي للبعث وبعدين مسابقه من البعث للهجره مثلا في الكتاب اللي انت بتقعد معاهم وتعمل جوائز مرضيه ده كل الكلام ده ما تقولش هنصرف فلوس مش لا ده بالعكس ده انت بتربي اجمل بتبني افضل حاجه افضل من بناء العقارات ومن العمارات والابراج والفلل بتبني شخصيه مسلمه بتحب النبي صلى الله عليه وسلم ما تبخلش ما تبخلوش بالهدايا على أبنائكم أبدا ولا بالجوائز في سبيل تعليم الناس حب النبي الأصيل صلى الله عليه وسلم على مستوى الفرد على مستوى الأسرة ثلاثة على مستوى القطاع التعليمي يعني إيه؟ بتقول الكلام ده لمين؟ القطاع التعليمي المدرسين والمدرسات ومين كمان؟ ونظراء المدارس آه، ومدراء المديريات التعليمية ووزير التعليم ووزير التعليم العالي كل دول أنا عايزها أفضل حاجة إنها تيجي من فوق على مستوى الوزارات إيه يعني اللي يحصل المسؤولين الم- المدرسين والمدرسات إيه اللي يحصل حاجات كتيرة جدا جدا لأن القطاعات القطاع التعليمي أكتر حاجة بتؤثر في الجماهير أكتر حاجة بتؤثر في التلاميذ والطلاب شيء مؤثر جدا جدا يعني اللي بي ال- المدرس لما يكون مثلا بيربي ال- الأولاد على مبدأ من المبادئ ده بيفضل متأصل في قلوبهم أنا لازلت أذكر المدرس اللي كان عليا في الإعدادية اللي كان ملتحي اللي كان بيكلمني عن النبي على طول صلى الله عليه وسلم يدخل الحصة ويقعد يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام مع إن كان تقييمي ليه إنه ضعيف علميا كان لغة عربية بس ضعيف في أولى إعدادي والله العظيم لازلت فاكره وفاكر اسمه بيكل... بي... هو ضعيف في اللغه العربيه بس حبيته جدا جدا لانه كان بيتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيتكلم عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام كل مدرس كلمني عن ربنا فاكره وفاكر اسمه واعرف العايشين منهم حتى الان فانا بقول يا احبابي في الله ال- ال- ال- في القطاع التعليمي مؤثرين تاثير بالغ بالغ فعليكم دور كبير جدا جدا حبيبكم بيتشتم حبيبكم النبي وانا عارف ان كلكم بتحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبكم عليكم دور ايه الدور اللي عليكم ما انا مش هتكلم الدور مش خطابي للافراد وبس لا انا قلت الافراد الاسر اتنين ثلاثه القطاع التعليمي ايه الواجب على القطاع التعليمي زرع محبه النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الطلاب من خلال المحاضرات التي تبصر الطلاب برسول الله صلى الله عليه وسلم واحد يقول لي طب يعني ما فيش في المناهج حاجة زي كده محاضرات لا ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ندوات في المدارس ويدعى إليها ال- ال- المشايخ والدعاة وطلبة العلم وإحنا كلنا على استعداد كلنا أنا مش بتكلم عن نفسي بس أنا طبعا على استعداد أروح أي مدرسة في مصر واي جامعه في مصر ما عنديش اي مشكله في كده ونسال الله ان يوفقنا وان يوفق كل اخواني كل اخواني الشيخ عبد الرحمن الصاوي دكتور حازم شومان الشيخ مسعد انور الشيخ ايمن ايمن صيدح هاني حلمي الشيخ هاني حلمي الشيخ محمد الصاوي الدعاة كلهم الشيخ علي قاسم كل المشايخ وكل الدعاة الشيخ احمد جلال انا الشيخ علاء سعيد انا كتير بقى ما حبايبنا كتير بفضل الله الشباب يتحركوا اكتر من مشايخنا الكبار يتحركوا في الدنيا كلها يا كل انا ممكن تيجي من مدرس الترتيبات دي ممكن تيجي من ناظر المدرسه ممكن تيجي من طالب يتكلم ويرتب ويعمل في جامعه في مدرسه مدرسه ابتدائي مدرسه اعدادي ثانوي اي كليه من الكليات عايزين نتحرك ايه الكلام ده نعمل شهر في حب النبي عليه الصلاه والسلام شهر اكتوبر ده شهر حب النبي عليه الصلاه والسلام كلام كله عن رسول الله تنظم المحاضرات في جميع انحاء مصر طب مثلا في اماكن احنا ما نعرفش نوصل لها شوف شيخ في قريتك شيخ في بلدك شيخ في المركز اللي انت تابع ليه كل المدارس وكل وتجيبوا اذن طبعا الكلام ده الاذونات فيها عادت سهله بفضل الله عز وجل الاجراءات دي صارت سهله انما عايزين حركه وادعو كل ناظر مدرسه وكل مدير مدرسه وكل مدير م- م- عميد كليه وكل إيه، انتوا بتحبوا النبي فسهلوا الحاجات دي بارك الله فيكم وادعو الله سبحانه وتعالى ان كل من سهل هذه المحاضرات أن يحشره النبي في زمرة أن يحشره الله عز وجل في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعايز الدعوة دي كده تطمعكم إنكم يقظة يقظة دعوية في تعريف الطلاب بالنبي نتكلم عن شمائل النبي عن صفات النبي عن أخلاق النبي عن معاملة النبي مع الأعداء وت- وت- تقول له للشيخ هتبر لنا محاضرة في كذا وتترتب المحاضرة ما نقعدش ما نبطلش شغل دائم الأمة كلها صحوة وصيحة حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام ده مش بقوله في مصر بس في كل بلد من بلاد المسلمين قدر الطاقة اتنين تشجيع البحث العلمي في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتهد في السيرة ثلاثة إقامة المعارض المدرسية والجامعية للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم يا سلام المعارض دي مهمة جدا وتأثيرها كبير معارض لوحات مطويات كتب عرض آه، سيديهات سيديهات تتوزع والخيرين بقى اللي هيوزعوا مش مش كل المعارض شراء الخيرين اللي هيوزعوا ما شاء الله يسدوا عين الشمس الخير موجود في أمة النبي في كل حتة في الدنيا بفضل الله عز وجل ده أنت لو رحت لأي حد كده وقلت له انصر حبيبك النبي ولو بعشرة جنيه عشرة جنيه ده أنا أبيع هدومي عشان أنصر حبيب النبي عليه الصلاة والسلام أيوة يا أحبابي حركوا الناس الناس بتحب النبي عليه الصلاة والسلام بتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نخدم هذه القضية بأقصى ما يمكن أربعة مسابقة سنوية للطلبة والطالبات لأفضل بحث في السيرة مش صعب أبدا ونحدد بحث في السيرة في الحتة دي يعملوا لنا بحث في من البعث من البعث للهجرة أو في حاجة أضيق من أضيق من كده ونشوف أفضل بحث ونديله جوائز وجوائز كبيرة جدا جدا وإن شاء الله ربنا بيسر سبحانه وتعالى خمسة دورات تدريبية وتعليمية للتبصير بالنبي صلى الله عليه وسلم طيب على مستوى الدعاة وطلبة العلم واجب برضو كبير شايلين ال- العبء الأعظم في الموضوع ده أولا عايز أقول حاجة مهمة بقولها لكل شخص بيتكلم عن النبي في الموقف ده مش بس الدعاء وطلبة العلم لا ده أنا أقول لكل مسلم ومسلمة اوعوا إياكم تتكلموا مرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صورة احنا مهزومين بقى والنبي في وضع محرج وبندافع عنه و- ومتهم وفي قفص الاتهام اوعوا اياكم تعملوا كده طب امال نعمل ايه بكل عزه انتوا جهل بالنبي عليه الصلاه والسلام بس مش لازم اللفظة اللفظة تقولها أن من أمامك هذا جاهل بالنبي فتعالى يا جاهل أعرفك من هو النبي عليه الصلاة والسلام لأنك لو عرفت من هو رسول الله وإن لم تتبعه أقل حاجة هتحترمه وأنا إن شاء الله بإذن الله في حلقة لاحقة أجيب لحضراتكم نماذج الناس اللي حتى برغم إن هم ما اتبعوش النبي وأسلموا إلا أنهم كانوا يقدرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحترمونه ويتكلمون فيه أفضل كلام فتتكلم من باب التبصير انا بعرفك من هو النبي انا بعرفك من هو محمد صلى الله عليه وسلم مش بقى النبي مد- متهم وبدافع عن الشبهه لا اعجبني جدا كتير من ال... الناس اللي اتكلموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس افاضل بفضل الله بيتكلم مش من ان انا النبي متهم وبدافع لا النبي مش متهم انتوا اللي عقولكم فيها حاجه انتوا اللي اصحاب فطره منتكسه انتوا اللي جهال بالنبي عليه الصلاه والسلام فتبدا تتكلم بالعزه دي ودي حاجه مهمه جدا والنفسيه دي جوانا ينبغي الا تنكسر ابدا والا تزول التعريف ب- بالنبي عليه الصلاه والسلام بصفاته اول واجب من واجبات الدعاء صفاته الخلقيه الخلقيه اه عشان الناس تحب النبي وتشتاق للنبي عليه الصلاه والسلام ولما تشوف كده جمال النبي عليه الصلاة والسلام تدعي ربنا من قلبها يا رب نشوفه ولما الناس تشوف النبي في المنام يا خبر ده اللي, اللي يشوف النبي في المنام لو شاف حد بيسبه او بيتكلم عن- ده ده ده, ده يقطعه بس طبعا احنا مش عايزين التقطيع ده احنا عايزين اللي يقطعه الحاكم لان تنفيذ الحدود للقتل الحاكم مش احاد الامه بذكر صفات النبي الخلقيه وان شاء الله في حلقه مقبله باذن الله سبحانه وتعالى انا عازم اتكلم شويه عن النبي صلى الله عليه وسلم هوصف حبيبنا النبي عليه الصلاه والسلام يعني جزء جزء والخلقية نتكلم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بفضل الله كتير من الناس بيتكلم عن أخلاق النبي بس احنا عايزين نكثف وأخلاق النبي قبل وبعد الرسالة المحمدية اتنين بيان فضائل النبي صلى الله عليه وسلم على أمته عشان الأمة تحبه أيوة احنا عايزين النجاح الحقيقي يا, يا إخواني الدعاة النجاح الحقيقي مش ان احنا نبص على الغرب ونقعد نتكلم معاهم ونسيب الامه في الداخل مش عارفه مين هو النبي شيء يقطع القلب لما بعض الاخوه يروح في اماكن جوه مصر ويسالوا الناس هو النبي اسمه ايه ما يعرفوش اسم النبي صلى الله عليه وسلم للدرجه دي طبعا ناس مش واصلهم اي حاجه خالص ده احنا نروح لهم على اقدامنا ونعرفهم من هو النبي عليه الصلاه والسلام وفي اخ من الاخوه النشيطه في هذا الجانب ولف مصر الشيخ عصام يوسف ربنا يحفظه ويشفيه ويعافيه عارف كويس جدا الاماكن دي لفها من خلال تعليم الناس القران الكريم فتترتب تترتب رس- إد- إيه- إيه- يعني سفرات له- لهذه الاماكن طلبة العلم والدعاء مش لازم دعاة كبار أو الناس المشغولين ممكن أي حد يروح يكلم الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام فضائل النبي على أمته والتحذير من الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام احنا من لا نغالي محبة النبي دون غلو أو إفراط لا نفرط زي اللي, اللي آه، بعض الإعلاميين اللي تسب النبي ما تحركوش ولا اتكلموا ولا اتكلموا ولا عمل ولا كأنهم ما لهمش صلة بيه أنا بصراحة زعلان منهم زع- وعاتب عاتب عليهم جدا وأدعوهم جميعا أن يعرفوا للنبي حقه وأن يدافعوا عن حبيبهم وأنا طبعا ألمس في أي مسلم الخير أن يدافعوا عن حبيب قلوبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبايبي في الله احنا لسه على مستوى الدعاء وطلبة العلم ولسه كلام كتير مهم ولسه على مستوى المثقفين والإعلاميين وفي المؤسسات الخيرية والناس أصحاب الأموال وعلى مستوى الناس اللي هم رجال القانون مسؤوليات كبيرة جدا جدا كنت متخيل صراحة إن هخلص كل ده قبل ما الحلقة تخلص ولكن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى مصر أكمل في الحلقة المقبلة إن أحيانا الله أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجمل حياتنا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وبالعيش في رحاب حبه كما أدعوه أن يختم حياتنا بأن نحشر في زمرة النبي محمد وأن يجمعنا به في الجنة أن يختم حياتنا بأن نموت في بلده وأن نحشر يوم القيامة تحت لوائه وأن نجمع معه في جنة النعيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله